غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة شيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه أيها الأحبة الكرام في سلسلة خايف عليك نتكلم عن نقاط التحول نقطة تحول في حياة كل إنسان ونقطة التحول بتاعتنا النهاردة الحديث عن الجنة أو حديث عن النعيم كم من أناس تأتي بهم العظات والعبر حين نتحدث عن رحمات الله وعن النعيم الذي سيكون في الآخرة يعني من الناس اللي بيجيبهم الرغبة ومن الناس من تأتي بهم الرهبة ونقطة التحول النهاردة بتاعتنا في الرغبة في رجل أعمال بل كثير من رجال الأعمال في محاضرة من محاضرة الحديث عن الجنة وعن نعيمها أطلق هؤلاء صوت التوبة وأعلنوا توبتهم إلى الله لأنهم كلما دخلوا على داعية من الدعاة حدثهم عن العذاب حدثهم عن الوبال الذي سيحدث يوم القيامة فمنهم من كان ينفر إلا أن الحديث أحيانا عند بعض القلوب وخاطب الناس على قدر عقولهم تحدثت عن الجنة على حسب رغبتهم فلما طفنا وهمنا في الحديث عن الجنة طافت أرواحنا ومنهم من قام وقد أحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أيها الأحبة السلعة الغالية هي نقطة التحول عند كثير من الناس إذا تحدثنا عنها التي قال عنها الحبيب النبي ما تصلى على حبيبك النبي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وزوجة حسناء جميلة في بهجة ونضرة في كلام النبي ومعناه في بهجة ونضرة في مقام أبد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حين تفتح أبواب الجنة اسمع يا عبد الله وتدخل عليك ريح الجنة وانت لسه بره تشم الرائحة الطيبة والله لو جمعنا روائح الدنيا التي تأتي من كل محلات العطور وأفخمها بل إنها تأتي من خالص الزهور الطبيعية لا يمكن أن تساوي نمسة ونفحة من نفحات هذه الجنة إذا أتت على شعور العباد وعلى وجوههم ومست أجسادهم هذا الطيب العجيب الله جل وعلا قد بين لنا روائع الجنة حين ندخل عليها اسمع ماذا يقول الله
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ادخل معايا كده يا عبد الله بص شوف الأنهار إيه ده نهر من عسل وإيه ده نهر من ماء غير آسن وإيه ده نهر من خمر وإيه ده نهر من لبن مش ممكن هذه أنهار تجري أنت متخيل أكبر نهر في العالم دلوقتي لما تبص تلاقي النهر بيجري بهذه الأشياء التي نتحدث عنها في عمرك شفت نهر بيجري باللبن عمرك شفت نهر بيجري بالعسل ومش زي عسل الدنيا ولا لبن الدنيا ولا ميت الدنيا ربنا يقول في سورة محمد ما تصلي على حبيبك محمد اللهم صلي على نبينا رسول الله أنا عايزك تنسى همومك بقى النهاردة أنا عايزك تحب الجنة زي ما حبها رجال الأعمال اللي كانوا قاعدين معايا ومنهم من أعلن التوبة بل منهم من صرخ باكيا وقد وقعت دموعه قال احنا تعبين نفسنا على ايه نقطة تحولهم كانت الجنة والحديث عنها لما سرحنا معاه لما عشنا تحت أشجارها لما شفنا أنهارها لما شفنا الطيور على الأغصان لما رأينا الحور لما رأينا قوة الرجل في الجنة لما رأينا النعيم المقيم فيش أبدا تعب ولا نصب شوف ربنا بيقول إيه
مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الله
مثل الجنة مثلها بس إنما أنت بتحلم دلوقتي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن سيبك من حمام السباحة اللي انت عامله في الفيلا بتاعتك والقصر اللي هناك في البحر الأحمر في شرم الشيخ اللي هو الثالث على مستوى العالم والله ما هتشوف أبدا اللي هتشوفه في الجنة تب إلى الله تب إلى الله والله نرجو التوبة للجميع خايف عليه من غضبة الرحمن خايف عليه من وسوسة الشيطان خايف عليه من هجرك القرآن
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن مش هيحتاج اللي انت بتعمله ده كله من البخار وتقليب المية أبدا ده حمامات ربانية يا حبيب قلبي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أنا أنا بصراحة عقلي بيسرح وقلبي بيطمئن وينشرح لما بشوف نعيم الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه مش ممكن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى قال عنها أحد الصالحين اسمع كده
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمها أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيا أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله توحد الله في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها وهما لدار غدا الرضوان خازنها الجار أحمد جارك النبي مش جارك بقى داعية من الدعاة اللي انت بتحبهم بس لا إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة ونحن كذلك يا رب العالمين جارك مين مش جارك لاعب الكرة المشهور فلان وفلان لا يا حبيبي مش جارك آه، فلان الملك والأمير ده جارك النبي أحمد محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله تحدث النبي وتراه حبيبك صاحب المحيا الجميل صاحب الجبين الأظهر والوجه الأنور بأبي هو وأمي ونفسي والدنيا والناس جميعا صلى الله عليه وسلم جارك جارك حبيبك والجار أحمد ومين اللي بنيها لك والرحمن ناشيها قصورها ذهب يا اللي مش لاقيين حتى خاتم كسورها ذهب والمسك طينتها اصبر بقى يا عم يا اللي مش لاقي شبكة والمسك طينتها يا اللي انت بتشتغل في الأرض وصابر وبتكد وتقدح في قلب ال- الحر الشديد والعرق يا اللي شغال بنا ومحار وغيره وغيره وغيره اصبر يا عم الحاج ده الدنيا ديت مجرد حياة بسيطة وانت يا اللي معاك فلوس ويا اللي ساكن أحلى القصور كل الكلام ده والله لا يساوي قطرة في نعيم الجنة قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها يا أخي الحبيب سلعة الله غالية فاحنا النهاردة بنقول لك اصحى بقى يا نايم وحد الدايم اوعى أبدا تنسى النهاردة انك تصلي الصبح بعد ما اتسحرت وأكلت كده شوية الزبادي الحلوين وقعدت مع الزوجة نعم هو نعيم إنك تقر عينك بأبنائك وأزواجك وأهلك لكن لو حصل لك شيء من المتاعب والمصائب فلتعلم أن الجنة هنا المخرج تأمل فيها وعيش معاها فالسلعة غالية النهاردة تروح تصلي الصبح النهاردة تسجد لله بإخلاص النهاردة يا حبيب قلبي حس بكلمة سبحان ربي الأعلى حس بكلمة سبحان ربي العظيم ادعي في سجودك للملك إني يجعلني وإياك من أهل الجنة ما تنسانيش في دعائك يا أخي ما تنسانيش في دعائك يا أختي ما تنسانيش يا أمي ما تنسانيش عشان ربنا يقول لك ولك بمثل أو ملائكة الرحمن تقول ذلك بأمر الملك سبحانه وتعالى الجنة ما ننساهاش السلع الغالية هتكون هي نقطة التحول لو سمعنا وتفكرنا كثير والله من رجال الأعمال اللي معاهم فلوس ومعاهم ذهب ومعاهم مصانع وبيأمروا بينهم منهم من أدمعت عينه سقطت دموعه أبكتني بل إنها كانت في سبب إني تأملت الجنة بشكل آخر إزاي الناس دي معاها ومع ذلك نسي كل حاجة وإحنا بنشرح في نعيم الجنة قلت فعلا كل واحد له هموم محدش بيفرجها إلا علام الغيوب سبحانه جل في علاه السلعة غالية يا عباد الله وأنا أنادي في بداية شهر رمضان, رمضان الكريم في هذا الموسم في هذا الموسم البضاعة قدامك يا أخي البضاعة قدامك يا أختي البضاعة قدامك يا أمي خلوها نقطة تحول خلها نقطة تحول إلى طريق الهداية إلى طريق انشراح الصدر إيه رأيكم تسمعوا المنادي وهو ينادي يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لاثنان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان أنا مش هبقى أعمى وأنت مش هتبقى أعمى قول كده إن شاء الله إحنا لسه في بداية شهر رمضان نقطة التحول خلوها الجنة حبيبي والله خايف عليك أخي وحبيبي من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة شيطان خايف عليك وعلى نفسي تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار لما الدموع تكون بسبب انشراح الصدر أحيانا والله بتبقى أجمل وألذ كمان من دموع المعصية خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة شيطان خايف عليك تعال تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ودع ودع سنين الألم ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في الرحمة يا حيران أحبكم في الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته خايف عليه من غضبة الرحمن خايف عليه من وسوسة شيطان خايف